نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا يلا نسكن دار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمنا بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة حقيقة مشكلة كبيرة جدا عايشها ناس كتيرة جدا في حياتنا آه، اللي حوالينا ناس كتيرة بيبقى نفسه واحد شاب نفسه يتجوز واحد نفسه ربنا يوسع عليه وعلى أولاده فنفسه في شقة و- وحتى المثل المعروف عندنا يقول لك شقة وعروسة يا رب ففي الجنة بقى كل المشاكل دي تتحل ولذلك احنا النهارده في صحبة النبي ودايما في صحبته ويا رب ان شاء الله نكون في الجنة في صحبته صلى الله عليه وسلم هيوصف لنا النهارده قصور الجنة وغرف الجنة المولى عز وجل الذي غرس كرامة الجنة بيديه سبحانه وتعالى وقال أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بيوصف لنا غرف الجنة وقصور الجنة قال جل وعلا ومساكن طيبة في جنات عدن وقال جل وعلا وهم في الغرفات آمنون وقال في وصف عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصف لنا بقى غرف الجنة وخيام الجنة وقصور الجنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عجيب جدا رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها دول مين دول يا رسول الله قال أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام اللي بيطعم الطعام ليه غرف في الجنة اللي بيلين الكلام اللي بيكلم الناس بأسلوب جميل ومهذب ليه غرف في الجنة اللي بيتابع الصيام ليه غرف في الجنة اللي بيصلي قيام الليل له غرف في الجنة ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الغرف في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ده فوق ده كله بقى غير الغرف والقصور والفلل اللي موجوده في الجنه ده في ليك خيام في الجنه آه، احيانا لما بتروح بعض دول الخليج تلاقي مثلا احيانا واحد باني قصر كده جميل قوي قوي وفي وسط القصر او في مدخل القصر تلاقيه عامل خيمه فتقول له طب انت عندك قصر عامل خيمه ليه يقول لك يا اخي بتمتع بتمتع بقعده الخيمه كده خصوصا لما بكون خيمه كده فيها ال- الوسائد كده معموله بشكل حلو وفيها مكيف آه، صحراوي وقاعدين قاعده كده جميله والشاي والقهوه والتمر بتبقى قاعده كده رومانسيه كده قاعده جميله اقول لك في الجنه في خيم برضو غير القصور لان في ناس غاويه قصور وفي ناس غاويه فيلل وفي ناس غاويه شقق وفي ناس غاويه خيم يقول صلى الله عليه وسلم واصفا الخيمة الخيمة يا جماعة في الجنة آه، غير طبعا خيام الدنيا الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة سبحان الملك مش بقى من مج- مجموعة لآلئ ملزوقة في بعضها لا خيمة واحدة بلؤلؤة واحدة واللؤلؤة دي طولها 60 ميلا في السماء لا معلش المعلومة دي والله معلومة صحيحة والحديث رواه مسلم إن الخيمة في الجنة الخيمة طولها 60 ميل في السماء يعني قد إيه؟ يعني يعني 90 كيلو متر الخيمة الواحدة لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وفي رواية أخرى وعرضها 60 ميلا في الأرض يعني خيمة واحدة لحضرتك أو لحضرتك طولها 60 ميل في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض يعني 90 كيلو فوق و90 كيلو تحت ده لؤلؤة واحدة مجوفة إيه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة طولها 60 ميلا في السماء وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا وعرضها 60 ميلا يبقى الخيمة الواحدة طولها 60 ميل وعرضها 60 ميل تعالوا نشوف برضو ده النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بقى عن بعض القصور الخاصة ببعض أزواجي وببعض أصحابي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اتاه جبريل فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه خديجه قد اتتك ومعها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب قصب يعني لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أيضا قصر عمر بن الخطاب في الجنة حديث في البخاري ومسلم قال النبي دخلت الجنة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان اللي هي زوجة آه، أبي طلحة اللي هي أم أنس بن مالك قال فسمعت خشفة صوت كده فقلت من هذا يا جبريل قال هذا بلال قال فرأيت قصرا وأمامه جارية فأردت أن أدخل القصر فتذكرت غيرة عمر بن الخطاب حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب قال فتذكرت غيرة عمر فلم أدخل فبكى عمر بن الخطاب وقال أعليك أغار يا رسول الله معقولة ده أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا برحمته صلى الله عليه وسلم الذي التي قال عنها بالمؤمنين قال عنها جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم رحمة النبي ورأفته بالأمة حاجة فوق الخيال صلى الله عليه وسلم وضح لنا إزاي إن إحنا نفوز بالغرف والقصور والخيام في جنة الرحمن سبحانه وتعالى تعالوا نشوف مع بعض بعض القصور معروضة على حضرتك ومعروضة على حضرتك وكل واحد بقى يدخل بقى سوق الجنة ويطلب اللي هو عايزه ويدفع من هنا زي ما قلت لك لازم تكون بتدفع ولازم تمضي الصفقة اللي احنا قلناها في أول الدروس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة دي صفقة خد بالك والحاجة التانية ان لازم تغرس هنا غرس معين تجني من خلاله قصور في الجنه قال صلى الله عليه وسلم للي عايز بقى بيت في الجنه ابني بيت في الدنيا ابني مسجد لله سبحانه وتعالى في الدنيا ربنا يبني لك بيت في الجنه شوف بقى مهما بلغت العماره ومهما بلغت التكاليف والجمال لاي مسجد والاجمل مسجد في الدنيا هيكون شكله قد ايه هتكلفه قد ايه فتخيل بقى في المقابل الملك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض لما يبني لك بنفسه سبحانه وتعالى بيت في الجنه يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم من بنى مسجدا لله او من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه الله اكبر ابن مسجد ولو كمفحص قطاه قطاه ده ط- طائر صغير كده النبي عليه السلام بيقول لك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه يعني مش لازم تقول ده انا هعمل مسجد آه، آه، ما شاء الله على مساحه اتنين فدان ده انت لو بنيت مسجد على مساحه 50 متر لو بنيت زاويه على مساحه 20 متر تقدر تصلي فيها انت وعشرة يبقى انت كده بنيت مسجد وبيت لله سبحانه وتعالى والمولى عز وجل في المقابل يبني لك به بيتا في الجنه بيت في الجنه تاني للي يصلي ودي حاجه بسيطه قوي مش هتكلفنا ولا مليم ولا هتكلفنا اي حاجه لو صليت حضرتك وصليت حضرتك ال, ال 12 ركعه الرواتب اللي هي حوالين الفرائض اللي هم اتنين قبل الصبح أربعة قبل الظهر اتنين بعد الظهر اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشاء لو نداوم على ال 12 ركعة دولت يتبني لنا كل يوم بيت في الجنة الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم شوف قد إيه ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه شوف بي بي بيوضح لنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عايزين بيوت في الجنة يلا خدوا فرص أهي اللي معاه فلوس ابن مسجد طب معكش فلوس قوم صلي قوم صلي 12 ركعة يبني لك بيت في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أظن ما فيش أسهل من كده لا ده اللي جاي كمان أسهل بقى إيه رأيك لو قمت الصبحية كده بعد شروق الشمس صليت أربع ركعات من الضحى وصليت أربع ركعات سنة الظهر السنة القبلية يتبني لك بيت في الجنة الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى الله له بيتا في الجنة خد بيوت تانية وانت واقف بتصلي في الجماعة في المسجد لو لقيت رجل أخوك بعيد عنك فقربها منه بس يبقى انت كده ايه سديت فرجة فتحة تخيل بف- بسد الفتحة دي كده يتبني لك بيت في الجنة ايه الدليل على كده خد بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه المحاملي في الأمالي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه درجة في الجنة يعني مش بيته بس لا وانت عارف يترفع لك درجة وانت عارف ان ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام كما أخبر الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم مجرد بس ان انت تلاقي فرجة كده وتسدها برجليك فغ- وانت بتصلي تخيل حضرتك من سد فرجة او مثلا لقيت الصف ناقص واحد ورحت داخل واقف انت مكان الايه الواحد اللي ايه اللي ناقص في الصف ده ووصلت صفا يبني لك بيت في الجنة تعالوا نكمل بيوت الجنة اللي عايز يحجز من دلوقتي انتوا عارفين الاماكن محدودة صلى على حبيبك تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل الصفقة الجميلة ديت اللي نقدر من خلالها ان احنا نحصل على بيوت في الجنة زي ما قلت لكم يعني الأعداد محدودة والأماكن محدودة ولازم تدفع مقدمة من هنا عشان ربنا يكرمك ببيت في الجنة وانت عارف بيوت الجنة بقى يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر حبيبنا صلى الله عليه وسلم جمع لنا ثلاث بيوت في حديث واحد رواه ابو داود باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم يعني انا ضامن اضمن لكم وشوف بقى لما النبي يضمن انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا انت بتناقش اخوك في مساله حصل ما بينكم جدال اترك الجدال وقول له يا اخي يعني نترك الجدال ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى واحنا اخوه متحابين ربنا يبارك فيك ويظهر الحق على يديك لو تركت الجدال والمراء يتبني لك بيت في الجنه وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا ما ينفعش المسلم يكذب لو هو بيز... لو هو بيهزر ولو هو حتى بيتكلم جد لان في النهايه الكذب هيتكتب عليه انه كذب وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا طيب واعلى بيت واجمل بيت قال صلى الله عليه وسلم وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه يا رب ارزقنا حسن الاخلاق يا رب العالمين لان اسوتنا وقدوتنا ربنا قال عنه سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم طيب لو انا رحت ازور مريض زياره كده ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى يوم النبي يقول لك كما عند الترمذي بسند صحيح من عاد مريضا اي من زار مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا الله طب هو ليه النبي بينوع موضوع يعني أسباب إن أنت تحصل على البيوت لأن في واحد يقدر يزور مريض واحد تاني يقدر يصلي قيام ليل واحد تالت يقدر يسد فرجة واحد رابع يقدر يبني مسجد واحد خامس يقدر آه، يترك الكذب واحد سادس وهكذا نوع لك الأسباب لأن الناس تختلف إمكانياتها وتختلف قدراتها علشان ما حدش يتحرم من بيوت الجنة شو- يعني ف يعني حاجه فضل عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى يعني النبي عليه السلام ايضا بيقول لك في ذكر معين لو قلته وانت داخل طبعا كل واحد اكيد يعني بيحتاج يدخل السوق يشتري حاجات يبضع حاجات لبيته فلو قلت الذكر دوت يتبني لك بيت في الجنه الحديث رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير رفع الله سبحانه شوف بقى شوف الاجر بقى كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه ألف ألف خطيئة ورفعه في الجنة ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة الله أكبر حاجة بقى يعني إيه حاجة أجر بقى لا يخطر على قلب بشر لو واحد لا قدر الله ابنه مات أو بنته ماتت أو أي حد من حبايبه مات المولى عز وجل كما في الحديث الذي رواه الترمذي باسناد حسن يرسل ملائكته لقبض روح ابن عبده المؤمن فاذا قبضوا روحه قال جل وعلا كيف وجدتم عبدي وهو اعلم سبحانه وتعالى قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع اول ما ابنه مات قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون فاذا بالحق جل وعلا يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد يا سلام طب في حاجه كمان سهله قوي ذكر بسيط جدا حضرتك وحضرتك هنقوله قبل ما ننام قبل ما نيجي ننام هنحط ايدينا اليمين كفنا اليمين تحت خدنا اليمين وننام او نبتدي النوم على كده مش لازم ننام طول الليل كده ونبتدي ننام فلما نبتدي ننام نقول الدعاء ده اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك ووجهت وجهي اليك رهبه منك ورغبه اليك شوف بقى شوف كلام لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مات من ليلته بنى الله له بيتا في الجنة أظن ما فيش أسهل من كده بفضل الله سبحانه وتعالى اللي عايز أقوله لكم حبايبي إن كل واحد فينا أي إنسان على وجه الأرض مسلم أو غير مسلم ليه بيتين ده غير البيوت التانية بقى وغير الغرف وغير الخيام لكن في الأول ليه بيتين بيت في الجنة وبيت في النار فإن آمن بالله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بكده بإيمانه ده بيبني بيته اللي في الجنة وبيهدم بيته اللي في النار ولو كفر بالله فهو بيبني بيته اللي في النار وبيهدم بيته اللي في الجنة يقول جل وعلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يقول النبي معلقا على تلك الآية في حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله جل وعلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سيدنا مجاهد الإمام العالم بيقول ما من عبد الا وله منزلان منزل في الجنه ومنزل في النار فاما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنه ويهدم بيته الذي في النار واما الكافر فيه- فيبني بيته الذي في النار ويهدم بيته الذي في الجنه ولذا يعلق حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه ايضا بسند صحيح اذا كان يوم القيامه أعطى الله عز وجل كل رجل من هذه الأمة يعني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطى الله كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار وقال هذا فداؤك من النار يعني ربنا يعطيك يوم القيامة واحد من الكفار يقول لك ده الفداء بتاعك ده يترمي في النار وانت اللي تخش الجنة طيب في حاجة حلوة قوي قوي انت بتعبد ربنا وبتصلي وتتبع النبي عليه السلام وبر امك وابوك وبتعمل خير كتير قوي قوي انت عايش فين اصلا اتولدت فين والله انا اتولدت مثلا في مصر فين بالظبط في مصر والله اتولدت مثلا مثلا في القاهره محافظه القاهره لما تعيش حياتك وتدرس وتتخرج وتشتغل و و، وبعد خمسين ستين سنة حضرتك مت أو أنا مت آه، آه، مثلا في ولاية نيوجيرسي في أمريكا تخيل حضرتك يبقى حقك في الجنة وملكك في الجنة تخيل من فين لفين مش هتصدق يتقاس يتقاس من المكان اللي انت اتولدت فيه للمكان اللي انت مت فيه كل المساحة دي كلها تبقى ملكك في الجنة ايه الدليل على كده حديث رواه النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة يتشاف هو اتولد فين ومات فين بتبقى مشكله قوي لما واحد يتولد ويموت في نفس المكان اللي اتولد فيه تبقى مشكله كبيره يبقى حظه من الجنه ايه 5 متر لا طبعا ان شاء الله قدم اهل الجنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم له قد ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مره وفوق ده كله المولى عز وجل يقول ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وفي الروايه الثانيه عند مسلم ايضا ان المولى عز وجل يقول لادنى اهل الجنه اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها ايه رايك شفت الدنيا دي كلها شفت احنا قاعدين في حته جميله ازاي في غايه الروعه والجمال الواحد قاعد فعلا حاسس كانه في الجنه ورغم ذلك هي دي ما تساويش ذره في هذا الكون واخد بالك فتخيل لما تاخد انت قد الدنيا دي كلها 11 مره سبحان الملك فوق ده كله اهل الجنه بيتمتعوا وقاعدين في نعيم لا يخطر على قلب بشر لو نمنا لحظة في الجنة هتفوت متع كتيرة جدا جدا انت لما بتكون واخد واحد وبتفسحه في اي مكان يعني فقعدت في مكان حلو زي اللي احنا قاعدين فيه ده وجنبيه البحر بقى ما شاء الله ومنظر كده يعني حاجة تفتح ال- ال- القلب كده وتسعد النفس فيقول لك انا داخل انام آه، خمس ساعات وبعدين تقول له يا راجل في حد يجي مكان زي دوت وينام طب بلاش بقى سيبك من الكلام ده كله سيبك من البحار وال- والمحيطات ده. لا ده لما تروح بقى لما تروح مكة سيبك من الكلام ده كله بقى لما تروح مكة وقدامك بقى الحرم والصلاة الواحدة فيه يا جماعة بمئة ألف صلاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تصلي صلاة بمئة ألف صلاة فواحد يقول لك أنا طالع أنام لي آه، سبع تمن ساعات يقول له يا راجل في حد يبقى في مكة ويطلع ينام سبع تمن ساعات ده هم تلات أربع ساعات بالكتير كفاية عليك عشان تتمتع بالحرم صح كده؟ في الجنة بقى تخيل لما أكون في الجنة هل ينفع تنام في الجنة؟ لا ما أنا لو لو نمت في الجنة هتفوتني متع كتير قوي ده كل لحظة في الجنة المتعة اللي فيها توازي الدنيا وأكتر من الدنيا ألف مليار مليار مرة فعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح قال النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة طيب وإحنا في الجنة وبنتمتع في الجنة في بعض الناس سيرون المولى عز وجل بكرة وعشية طب احنا بنعرف ازاي الليل من النهار في الجنة ما هو الجنة ما فيهاش لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر الإمام القرطبي يقول كلمة حلوة ويقول لك ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور دائم وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب والإمام ابن تيمية يقول كلمة أخيرة يقول والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يعني أجمل يوم هنقضيه في الجنة مع بعض لما نكون في صحبة النبي ربنا يجمعني وإياكم مع النبي اللي دلنا على كل البيوت ديت واختار البيت اللي انت عايزه واشتغل وادفع مقدما عشان ربنا يكرمك وتاخد البيت ده في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى قلوبنا في النعيم بتهيم بنظرة لوجه رب كريم يا رب وعدنا وسعدنا ودين الفضل والمنه بيوم هنعيشه في الجنة ده يوم هنعيشه في الجنة تعالوا معانا نتهنى في يوم هنعيشه في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى